التائبين هلموا فهذا مجلس التائبين على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى روائع ابن القيم وهذه الروعة السابعة عشر بعد المئتين من روائع ابن القيم ما شاء الله 217 حلقة مع بعض في هذا البرنامج اللهم اجعله موفقا مقبولا يا أرحم الراحمين ولا شيء أسعد لقلب خادم الدين من إن حد يقول له جزاك الله خير حياتنا بتتغير الحمد لله وأنا كمان يا رب صحح لي حياتي يا رب مش عارف اقول لكم ايه على- على المقطع اللي كان في الحلقة الماضية بتاع آه، الزوج البخيل او الاب البخيل اكتر من عشر اتصالات الاسبوع ده كوبي نفس نفس الحالة النفسية للزوجة نفس الحالة النفسية للاولاد اجمل منهم كلهم اتصال راجل بيقول انا ما كنتش اتصور اني انا كنت بالقبح ده وكنت ما بستمتعش بالحياة بالشكل ده الحمد لله هو الح... البرنامج ده اسمه روائع ابن القيم على رحمة الله و آم، زفاف أهله يا معشر التائبين هلموا احنا التائبين يا ناس يا اللي تبتوا ربنا تعالوا السكة من هنا اللي عايز يعرف يعمل ايه بعد ما تاب تعالى تعالى خد روعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله يدوقك حلاوة القرآن والسنة ويعرفك ازاي تستمتع بالحياة واحنا في الروعة الثانية والتسعين من روائع ابن القيم لسه م- آه، هي 217 روائع ابن القيم لكن 92 فوائد شرح كتاب الفوائد في كتاب الفوائد وق- لازلنا مع كلمة رائعة لابن القيم إذ يقول عن سلمان الفارسي عليه رحمة الله رضي الله عنه وارضاه لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن تمجس آبائه اللي ربنا كاتب له التوفيق هيبقى موفق واخدين بالكم من التسلسل كده 217 روائع فيهم 92 فوائد فيهم الشجرة الأخيرة العبد الموفق ازاي يبقى زي سيدنا سلمان ازاي انول التوفيق وعشنا في حلقتين سابقتين مع كيف اكون عبدا موفقا وعايز اعيش معاكم النهارده مع معنى او معاني لا تقل اهميه ابدا عن جمال ما مضى في ذوق كيف أكون عبدا موفقا بس فاضل حاجة عشان نبدأ الحلقة الثالثة من سلسلة العبد الموفق جددوا النية بتتفرج ليه قاعدين ليه جدد النية أنا عارف زي الراجل المحترم العظيم اللي كان بيتفرج على الحلقة اللي فاتت الحد اللي فات وكان ما كانش بيتفرج ولا حاجة كان قاعد بس بيرتب حاجة في البيت والتلفزيون كان شغال وزوجته وهو بيقولوا حياتنا اتغيرت فانا عايزك حتى لو انت مدي التلفزيون ظهرك لو انت مش قاعد بتتفرج مخصوص على قناه الرحمه ايوه قناه الرحمه شغاله لو سمحت وبتقول لك جدد النيه جدد النيه فبالاخلاص مجلسنا يحلو وعلى سيد النبيين صلوا
على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تهنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين
الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة السابعة عشر بعد المئتين من روائع ابن القيم وهي الثانية والتسعون من شرح كتاب الفوائد وهذا لقاء ثالث من لقاءات العبد الموفق اللهم ارزقنا التوفيق يا رب اللهم حقق فينا التوفيق يا رب اللهم وما توفيقنا إلا بك عليك توكلنا وإليك ننيب اللهم وفق قناة الرحمة ومشاهديها لدوام نعمتك ودوام عافيتك والسلامة من نقمتك والسلامة من جميع سخطك اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا أحباب الدعوة إلى الله مستمرة ما بتقفش الدعوة إلى الله زي السيل السيل ما توقفوش سدود السيل ما توقفوش موانع يمشي كده يمشي كده يمشي كده يمشي كده يعلى فوق السد الدعوة إلى الله دائمة ومستمرة وبترن في وداني كلمة شيخ الحبيب الشيخ أبو بكر الحنبلي ربنا يديله الصحة ويكرمه لما يقول لك كيف بك يا عبد الله لو دعوت إلى الله أحدا فصار داعية وجهده في الدعوة أكثر منك ياه الدعوة إلى الله أعظم حسنة واللي بيخدم الدعوة إلى الله بيخدم حسنة دائمة قال الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون غير ممنون يعني ايه وإن لك لأجرا غير ممنون محدش له على النبي منا عليه الصلاة والسلام في الحسنات اللي بياخدها و غير منقوص لا نهاية له لا ينتهي لا يستطيع أحد أن يتمناه حتى فوق الأمنيات أجر النبي عليه الصلاة والسلام سره إيه؟ إن كل مهتدي في صحيفته خلاص معادلة يعني إيه كل الحاسبات تضعف إلا قوة الحسيب جل جلاله وسبحانه وبحمده وفي لقاء اليوم أنا أدعو نفسي وأحبابي إلى سر توفيق كل موفق تقوى الله اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ونعوذ بك من العيلة والذلة والمسكنة احمد ربنا احمد ربنا على الموجود ومهما أردت من أمنية أو طموح فلا تطلبها بالحرام ولا تطلبها إلا بتقوى الله فإن تقوى الله تأتي بالمخرج أبشر أبشري أبشري بسعادة الدنيا والآخرة بالحلال أبشري بلذة الدنيا والآخرة في الحلال أبشروا برضا الله وعافية الدارين بالحلال اللي يطلب الحلال ربنا يحقق له مراده من خير الدنيا والآخرة والذي لا يتقي الله تفسد حياته وتفسد معيشته مش بالعافية قيادة الأسرة مش بالعافية قيادة الشغل مش بالعافية امال بإيه بتقوى الله تعمل إيه تعمل ايه لو تفلت منك ابنائك لو انت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى اولادك هيتقوا الله لو ما اتقيتيش ربك أولادك هيفسدوا ومالك هيفسد وزوجك هيفسد أخت بتقول فرصة الزواج الوحيدة بسبب ظروفها فرصة الزواج الم- الوحيدة ليها إنها تتزوج إنسان مش هتشوف في الأسبوع إلا ساعتين اللي يتسرع ويقول إزاي هي مش إنسانة هي مش بني آدمة هو ده مش عارف إيه هو الحقوق إيه بس اهدى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلي على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم الرضا بالموجود يضاعف الموجود تقوى الله تغير الواقع رضيت بالقليل رضيت باللي ربنا قسمه رضيت بحظها الضعيف فبدل الله الحال وصارت قرة عين زوجها وصارت لها 24 ساعة سبعة أيام من الذي بيده الغيب ويعلم الغيب ارضى بالقليل لما تعرض عليك شغلانة قليلة لما تعرض عليك مهمة دعوية قليلة لما يتعرض عليك خدمة للدين قليلة ارضي بالقليل وعسى الله أن يبارك في القليل فيصبح بإذن الله كثيرا بتقوى الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يا رب استرنا وما تفضحناش يا رب اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب وصلتني رسالة من واحدة بتقول آه انها وقعت في شرك انسان بيبتزها في شرفها هي بقى ما تعرفش ان رسائلها القديمة اللي وصلتني لسه موجودة فسحبت الشات لفوق الرسائل اللي انا وقتي ما اسعفنيش ان انا ارد عليها لقيتها هي بتشتكي ان زوجها خوان لما هو لم يتقي الله وبقى يضر بنات المسلمين عرضه وشرفه وقع في نفس المأساة علشان كده ملهاش حل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ليه ليه ربنا مكن من شرفه ووقعت مراته في الغلط علشان هو فوق قبلها هو اللي غدر وفجر وخان علشان كده مش بالكاميرات ولا بالمراقبة ولا بهاك لتليفون ولادك ولا بمش عارف صديق آه، الأسرة امال بإيه بتقوى الله مش هتقدر تسيطر على البيت ولا ولادك ولا زوجك ولا نفسك ولا أي خير إلا بتقوى الله الدليل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اللي يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى هيبارك له ويحفظه كأنه مشترك في شركات تأمين انت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله قال وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم ينتقل منه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب اوعى تغير طريقك اوعى تدوق الحرام اللي عمرك ما دقته اوعى تدوقي الحرام اللي عمرك ما دقتيه اوعى تعملي الغلط اللي عمرك ما عملتيه اوعى تقربوا من الغلط لان وانت كويس كان في حاجات كويسه انت م... انت نسيت حلاوتها من كتر ما انت عايش فيها لما هتتغير العافيه هتتغير ولو انت بتعمل الغلط توب وابشر واستقيم ربنا هيغير الواقع الوحش اللي انت فيه ويبدله لك بواقع حلو وأنشأ ابن القيم رحمه الله إذا كنت ذا نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم كل السعادة اللي كانوا فيها نسيوها زي ما يكونوا كانوا نايمين وصحيوا عشان ما كانش واخد باله ان نعمة ربنا اللي هو فيها مرتبطة باجتناب الخطر اللي وقع فيه فلما وقع زالت العافية فلما وقع تحولت عنه العافية ده مين ده لو هو حبيب ربنا ده لو هو حبيب الله ده لو هو من أولياء الله هو ده اللي لما يقع في الذنب تصدمه العقوبة تفاجئه العقوبة ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت امرؤ أراد الله بك خيرا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة يا ضعيف ما تعملش الغلط يا ضعيفة ما تعمليش الغلط تبقاش ضعيف قدام الذنب لا خليك عارف ان انت ضعيف من غير الستر والعافية قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين خاف ربنا كل أمورك هتستقيم خاف ربنا ربنا هيتقبل منك أقل حسنة بتعملها أقل دعاء هتعمله ربنا هيد- هيتقبله منك ليه علشان ماشي في الصح علشان بيتقي الله وسايب الغلط عشان بيفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وعارف عارف إن هو ضعيف قدام الذنب يجتنبه ساعة ما يعمل أي حسنة يلاقي الحسنة دي تمشي زي المية مقبولة مضاعفة بتستغربوا ساعات يا جماعة أنا أقول لكم أنا ساعات بستغرب تستغرب من المنشاوي عليه رحمة الله وهو القرآن م- م- مش بيزعق المنشاوي مش بيزعق تستغرب من من الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة يا رب وهو مش بيزعق تستغرب من مؤلف للشيخ وحيد بالي هو عنوان جانبي ودليل عنوان جانبي ودليل طب إن ال- العمل ده ماشي ليه كده ماشي ليه في أرض الله موضوع للقبول زي ما يكون في مغناطيس بتتجاذبه القلوب ليه لما تسمع من حد منهم كيف كانت حياته الخاصة وكيف كان اجتنابه لمعاصي الله وكيف كان اجتنابه للوقوع في الفواحش تعرف السر ليه الشيخ خير سالك إنما يتقبل الله من المتقين ليه دعوة دي تقبل ودي لأ ليه رقية ده تقبل ودي لأ ليه حسنة دي تقبل وده لأ ليه مش علشان الحسنة نفسها علشان فاعل الحسنة نفسه يقولوا إنما السلاح بضاربه السلاح بضاربه جهد قليل لكن من إنسان سر عميق وكبير فيجلو عمله مقبولا علمائنا مش معصومين ومع ذلك يسري حبهم في القلوب يغيظ اعداء الدين نفسي نفسي اقول لكم انا ه- انا طالع معاكم انا وعدت لكم قبل كده في live وما طلعتش صح النهارده ان شاء الله طالع خلاص والله العظيم ان شاء الله بشكل راتب ومستمر كل يوم احد ان شاء الله الساعه 10 مساء على صفحتي على فيسبوك خلاص طيب اللي ما عندوش فيسبوك ما تعملش فيسبوك ما تعملش فيسبوك عشان خاطر اشوفك هقابلك كل يوم احد ان شاء الله كل يوم احد الساعه 10 مساء هنتقابل وهسمع صوتكم وهفتح مكالمات باذن الله من النهارده وكل يوم احد ان شاء الله عز وجل اللي ما عندوش فيسبوك يعمل ايه سجل رقم التليفون ده 011 23 600 600 الرقم ده على واتساب الحاله بتاعته هتبقى فيها رابط آه، قناتي على يوتيوب ادخل على قناه اليوتيوب دي اظن ده تليفونك في يوتيوب مش كده ادخل على قناه على اليوتيوب كل يوم احد الساعه 10 بالليل هتلاقي بث مباشر نقعد فيه سوا بقى ونفضفض فيه سوا واقول لك بقى الكلام الايه اللي اللي ما ينفعش يتقال في التلفزيون احكي لك شويه اسرار لمشايخنا ومواقف جميله ومواقف ليكم انتوا النهارده هحكي قصه اخت من الاخوات المتابعين انا استاذنتها ان انا احكي قصتها بس مش هحكيها هنا هحكيها على اللايف ان شاء الله النهارده الساعه 10 بالليل و- وزوجها حد شرير ماسكها بيخنقها من رقبتها بيخنقها من رقبتها ويقول لها اه، اه، اه، اشتم الشيخ فلان يا يا على القسوه يا على القسوه شوف شوف القلوب اللي امتلأت حب بمشايخ ما تمنوش في يوم من الايام ان هم يكونوا بالحب ده في قلوب الناس ليه ليه امتلكوا القلوب بالشكل ده ليه اغاظوا اعداء الدين بالشكل ده ليه سر بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم الله له واختارهم له واعانهم في سرهم عليه اللهم اجعلنا من المتقين يا رب قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون تقوى الله عز وجل من توحيد الله ومقتضى توحيد الله التوحيد اللي ما نعرفش نعيش من غيره اسمعوني يا حبايبي اسمعوني يا حبايبي في جهود جميله مشكورة من كتير من الناس اللي قلوبهم بيضة نفسهم القلوب تجتمع نفسهم القلوب تجتمع القلوب تبقى على قلب واحد نفسهم ان الامة تبقى على قلب واحد وجهد واحد ليه الجهود الجميلة دي ليه القلوب البيضة دي لازم تفشل ليه علشان اختاروا توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد وسنة الله عز وجل أبت أن يجتمع الناس إلا على توحيده بس. سيدنا هارون سيدنا موسى عليه السلام سابه مع قومه شوية رجع لقى سيدنا هارون موجود والناس بيعبدوا العجل حواليه سيدنا موسى غضب غضب شديد اتخيل معايا الموقف ده قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ورأسي لحية سيدنا هارون في قبضة موسى وشعر سيدنا هارون في ايده التانية في ايد سيدنا موسى التانية سيدنا موسى ماسك في هارون من شعره ودقنه ويهز فيه سيدنا هارون قال لسيدنا موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ورأسي إني خشيت بص المبرر المبرر اللي خلى سيدنا هارون في الموقف ده ما ينجحش إيه هو إني خشيت أن تقول فرقت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أنا كنت خايف لحسن تزعل مني ان انا افرق بين الناس ما انا لو دعوتهم للتوحيد لو قلت للناس ما تطلبوش المدد الا من الله ما تتوسلوش الا بالله ما تلجأوش الا الى الله الناس هتتفرق خلينا نوحد الكلمة خلينا نبقى صف واحد خلينا ن- ما نجتمع ما نفترقش لا سنة الله ان الذي بعثه الله رحمة للعالمين يبقى اسمه المفرق سنة الله ان سيدنا عمر الذي كان تبكي عيناه مما كان يجري من وأد البنات رقة منه وجمال قلب أنه اسمه الفاروق هو كده وقرآنا فرقناه تبارك الذي نزل الفرقان سنة ربنا كده سنة ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك مفيش حد هيجتمع إلا اللي قلوبهم كلهم فيها توحيد واحد ده يفسر لك ليه حد بيحاول يجمع الناس وما ينجحش عشان مش هيجتمعوا إلا بعد ما ندعوهم إلى الله فيوحدوه فتتشابه القلوب فتتشابه الأقوال والأفعال بقوا حاجة واحدة مش هو الاجتماع إن أفعالنا وأقوالنا تبقى واحد طب إحنا إزاي هنجتمع لا عداوة عداوة بأسهم بينهم شديد ليه لغياب التوحيد علشان كده يا حبيبي لو عندك حلم توحد الناس يا عالي الهمة ابدأ بالتوحيد ابدأ بالتوحيد ابدأ بجمع شمل أهل التوحيد ثم ادعو الناس للتوحيد فم- فمن مستقبل ومن قابل ومن نافر وهارب من التوحيد هنزيد بالتوحيد مش مش هنفترق بس لا هنفترق عن اهل الباطل ولكن احنا هنزيد بدعوة التوحيد لكن مش ممكن مش ممكن تتحد كلمة من يفرقهم ما يعرفون عن الله ما يعرفون عن الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يا حبايبي جهدنا في خدمة الدين وكل جهد ممكن يتعمل مش غايته ان احنا نوصل لحاجة لا غايته ان الناس تتقي الله بس بس علشان كده العقيدة عندنا مش آه، للرهبان مش للعلماء لا العقيدة للجميع العلم بالعقيدة وفهم العقيدة في حد أدنى لا يسع المؤمن الجهل به قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء وأشارت إلى السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة خلصت المناظرة يا عم بتاع المناظرات ناظروا الفطرة ناظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علشان كده كل من أراد معرفة الله عز وجل لا يصادم علمه فطرته لا يصادم علمه فطرته تستقيم الفطرة بالتوازي مع العلم تغذي العلم يغذي الفطرة لكن عقيدته فاسده لازم يبقى فاسق قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون رسالتي ادعوا لي ادعوا لي بالتمام والتوفيق أنا ربنا اكرمني بالدكتوراه الشرفيه انما رسالتي ال- البحثيه الدكتوراه البحثيه اللي بكتبها موضوعها العقيده واثرها على صلاح القلب وزكاه القلب اللي عقيدته صح بيتصدق اللي عقيدته غلط بخيل اللي عقيدته صح ما يسرقش اللي عقيدته غلط يسرق واضح قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون انتوا زعلانين مننا إن إحنا حارمنا منتقبات ومحتشمات وانتوا لأ إيه العلاقة أيوة في علاقة اللي عقيدته صح ما في عندهمش فسق اللي عقيدته غلط عندهم الفسق علشان كده تكتر في الموالد وفي مقامات ال- ال- الشركيات يكسر شرب المخدرات والزنا والعياذ بالله ازاي يبقى ده مكان فيه ذكر والحضرة ازاي تقترن الحضرة بالحشيش والمخدرات ازاي الاجابة لفساد العقيدة علشان كده لما صعبوا على نفسهم العقيدة اعتبروا ان الاعتقاد نفسه ده للمتخصصين لل... الكلام منازل ومراتب لكن في حد ادنى لا يسع اي مسلم الجهل به من العقيدة يا جارية اين الله يا جارية قالت في السماء سيدنا عبد الله بن عمر لما طلب من الجارية اللبن قالت وأين الله يبقى الفهم عن الله مش ممكن ينفصلوا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون اللي هيوحد ربنا هيتقي الله ويستقيم وضحت الحكاية بانت ليه ظهر دلوقتي علاقة بعض المعتقدات ببعض السلوكيات الخاطئة ايوه مرتبطين ببعض ما تقولوش لا هذا سلوك وهذا اعتقاد لا السلوك مرتبط بالاعتقاد جدا جدا كل ما طهرت العقيدة وسلمت كل ما استقام الإنسان على الصراط المستقيم ودعا إلى الله على بصيرة واهتدى ويصبح عوام الموحدين أعلم بالعقيدة من خبراء ورهبان وأشاوسة الكلام والمنطق والفلسفة إن لم يكن اعتقادهم سليما طفل موحد تقول له أين الله يقول في السماء ده أعلم بالعقيدة الصحيحة من علماء منطق وفلاسفة كبار زلوا في باب الاعتقاد طيب ده معنى كده ان احنا نفترق كلنا لا يجمعنا الأدب يجمعنا الأدب يجمعنا التعاون فيما اتفقنا يجمعنا حسن الظن ببعضنا تجمعنا الموضوعية موضوعية إني أنا أخوك تجمعنا الموضوعية فين ما, ما تتهمش حد بالتكفير إلا لو كان بيكفرك بالفعل إذا كنت أنا شريكك أنا ضحية زيك إذا كنت أنا ضحية أنا وأنت للي بيكفرونا مش ممكن مش ممكن أكون أنا ضحية زيك وتتهمني أنا بده ده أنا ده أنا اللي بعصم دمك ده أنا اللي أروح فداء عافيتك ده أنا اللي بدفع الثمن من الغلاة في إن أنا أحافظ على دمك ولا أريقه كل ما في الموضوع ان انا بقول ان ليك كمان حق تاني بالاضافة لعصمة دمك وان انت مسلم غصب عن اي حد ان شاء الله عز وجل الحق ده اسمه النصيحة زعلان مني ان انا بنصحك اللي ينصحك يبقى بيكفرك لا خليك موضوعي خليك موضوعي لان انا في النهاية قدام عينيك وظاهر لما هتكتب عمرو احمد على يوتيوب هتشوف كل كلمة أنا نطقتها ما فيهاش إلا الحفاظ عليك والخوف عليك وعلى البلد مش هتلاقي إلا وضوح في علاقة الإنسان بمن يشابهه وبمن يختلف معه بتقوى الله عز وجل قال الله عز وجل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون تقوى الله عز وجل تضمن لك مع أجر الدنيا أجر الآخرة كمان احنا مش شغالين للدنيا بس احنا شغالين للآخرة للآخرة كما نعمل لهذه الدنيا ساعتها بقى تفهم ان اكل العيش ده اللي انت بتدخل لاولادك انت بتدخل لاولادك فلوس طب ولما تقابل ربنا قبل ان لا يكون درهم ولا دينار يبقى محتاج تدخل من هنا ايه العملة هنا اللي تدخل بها على الله تقوى الله تقوى الله عز وجل اتقي الله وكان السلف يقولون تقوى الله عز وجل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والعمل ليوم الرحيل وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تحذر عقاب الله وقال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي, الع... أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما فيكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال من ي... فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه يبقى ده باب اهتم بيه من أبواب نوال ما تتمنى عايز تبقى موفق اتق الله اتق الله اول ما تجيلك شغلانه حرام اتق الله ما ت- ما ما تكملش سيب الحرام الحلال جاي وراه المخرج جاي وراه الفرج جاي وراه كذلك من اسباب تقوى الله عز وجل من اسباب التوفيق بعد تقوى الله عز وجل الأنا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم واحنا وقفنا عند الحديث ده في المرة اللي فاتت أنا فاكر وقلت لك احفظه مش عارف انت حفظته ولا لأ التأني من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما شيء أحب إلى الله من الحمد احمد ربنا احمد ربنا عملت اللي عليك احمد ربنا وربنا هيجيب اللي في نفسك وهيحقق لك امنيتك قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم افضل الدعاء الحمد لله مش عارف تدعي تقول ايه عشان يتحقق اللي في نفسك قول الحمد لله في اخت بعتت لي سؤال بتقول ايه افضل شغلانه للمراه مهنه للمراه تجيب منها فلوس و ما تعرضهاش للخطر اقول لكم اقول لكم بس بشرط تعملوا بالنصيحة دي تعمل بالنصيحة دي وابشري بفلوس كتير نفسك في فلوس انا هقول لك نصيحة بتجيب فلوس بتقولي ايه بتنصح المرأة بايه بمهنة تجيب لها فلوس وما تعرضهاش للخطر والاختلاط والخروج من البيت والكلام ده اسمعيني يا ست الكل نفسك في فلوس صح عايزة تليفون جديد الله يكفيك شر التليفون اللي في ايدك يا شيخة نفسك في ايه آه، نفسك في شقة في عربية في شنطة في جزمة نفسك في ايه طيب خدي بقى الشغلانة اللي لما تعمليها ربنا هيجيب لك فلوس بس انت مصدقاني ولا ولا احنا دراويش يعني ما مش مصدقاني والله العظيم فلوس فلوس هتعدي فلوس هتمسكي فلوس في ايديكي بالشغلانة دي الإجابة هي المهنة هي ذكر الله ذكر الله خلي شغلتك الذكر خلي مهنتك الذكر يا عمي انت بتقول ايه بس احنا بنتكلم جد لو سمحت يا عم الشيخ وانا بتكلم جد والله انا بتكلم جد يا ام ابراهيم انا بتكلم جد يا حاجه اسمعي كلامي عشان ربنا يديكي فلوس وانت قاعده في البيت في الحديث وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها رزق كل شيء فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الآية دي بتفسر الآية التانية شوف تفسير القرآن بالقرآن كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده الآية دي بتفسر الآية دي الكائنات بتصلي إزاي ما احنا شايفين الكائنات ما بتسجدش وما بتركعش بتصلي إزاي بالتسبيح سبحان الله بحمده الترابيزة دي الإزاز ده بيسبح إزاي بيصلي إزاي لا بيسجد ولا بيركع لو سجد هيتكسر لا هو بيقول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سامعينه انتوا مش سامعينه بس هو بيقول وإن من شيء شيء شيء ده شيء ولا لا الحجر شيء ولا لا الحجر بيسبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي قبل أن قل- قبل أن أبعث وقال وكان عليه الصلاة والسلام يسبح الحصى في يده الشريفة حتى يسمع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكائنات كلها بتصلي بتصلي ازاي بتسبح بتسبح عشان ترزق لدرجة يقولوا ان وما وقع طائر في الصيد الا بتقصيره في الذكر كان له نصيب في شوية انفاس كمان ما سعى لا ما كانش له نصيب رزقه من الانفاس بيجي ببركه صلاته سبحان الله وبحمده يقول سبحان الله وبحمده ربنا يديله عمر سبحان الله وبحمده ربنا يديله صحه سبحان الله وبحمده ربنا يديله اكل سبحان الله وبحمده ربنا يديله رزق لو اثر بدل ما يقول سبحان الله وبحمده بص على طائر تاني قعد يحسده او بص على طائر تاني آه انشغل عن الذكر يقع في الصيد لنعلم أن الذكر يأتي به الرزق ايه رأيك بقى بس لما تبقى وظيفتك الذكر بقى وانت عايزة من وراه رزق مش تقولي بقى سبحان الله وبحمده وتقعدي انت عايزة بقى 10000 في اليوم ولا حاجة عايزة آه، صلاة على النبي شوية كتار مش كده ولا ايه علشان الرزق مش انت طموحاتك كبيرة لازم يبقى استرزاقك كبير الاسترزاق الكبير يجيب الرزق الكبير نفسي اقول لكم بقى العنصر الجميل ده انا بحبه جدا بركة الأكابر بركة الأكابر من أبواب التوفيق العبد الموفق له كبير العبد الموفق له كبير قال الله عز وجل عن آه، على لسان آه، إخوة يوسف وأبونا شيخ كبير البركة مع الأكابر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البركة مع أكابركم لما نلتمس بركة الكبار ربنا سبحانه وتعالى هينفعنا بيهم خلي بالكم بقى أنا هنا دلوقتي مش بتكلم عن المشورة المشورة ده العنصر اللي جاي لسه مش بقول لك استشير الكبير لا خلي بالك ما اقصدش آه، رأي الكبار لسه دي جاية جاية انت عارف انا بكلمك عن ايه دلوقتي عن بركته هو نفسه بركة الكبير امك ابوك هو نفسه مبارك رضاه بركة دعاء بركة واقفة اتسدد في وشك طب ما تخلي والدتك تدعي لنا ما تخلي والدتك تدعي لنا دعوتين تتفك بيهم المسائل دي بس بس كفايه تليفونات كفايه وسايط كفايه معارف كفايه كفايه خلاص خذلونا وجربناهم كتير كلم الحاجه تدعي لنا كلمها تدعي لنا ولما هي هتدعي لنا هتتفتح المغاليق ويسخر كل شيء حضوره وجوده اشتراكه اشتراك الكبير البدء به أوحى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن كبر كبر بركة مع الكبير بص اللي يرضي أبوك هو الصح اللي يرضي أمك هو الصح لما تكون محتار في غير ما حرم الله عز وجل أيوه قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في فتن آخر الزمان والحيرة قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون النمس حرام ولا حلال ده اسمه النمس لعن الله النامصة والمتنمصة النمس حرام فانت طول عمرك عارفة ان النمس حرام جه آه شيوخ اخر الزمان قال لك لا, لا انت بتعرفيش النمس لا ما, ما هم قالوا لكيش بقى النمس ده يطلع ايه ده النمس ده يطلع مش عارف ايه ده النمس ده يجرى ايه لا لا لا انت فاهم فوائد البنوك غلط ده الموضوع ايه طب هتعمل ايه لما تترمي في نهر دم بشؤم الربا هتعمل ايه لما تترمي في نهر دم تسبح فيه وكل ما تقرب من الشط يترمي في بقك حجر تاني يردك لنص النهر زي ما كان كل ما ضميرك يقولك يلا نطلع من الربا حد يطمعك بفايدة اكبر تيجي في بقك ترجعك تاني للربا ضميرك يقولك يلا نطلع من الربا يجي تجي لك فتوى تميع لك دينك وضميرك عارف انها كذب ان الربا حرام ترجع تاني لوسط النهر كل ما تقول لا عمري ما هجيب العربية بالربا عمري ما هعمل كذا بالربا عمري ما هبدأ مشروع بالربا عمري ما همد ايدي على قرض ربا وتخرج ويطمعك ويرجعك لنهر الدم تاني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى آكل الربا يصنع به هكذا يسبح في نهر من دم وكلما أراد أن يخرج منه إذا بإنسان يلقمه حجرا في فمه يرده إلى وسط النهر اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب لما يجي حد بقى جديد يطلع لك فتوى جديدة ولا شيء جديد تأخذون ما تعرفون الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما الحرام يفضل حرام طول عمره البدء به بالكبير تقديره وإجلاله وإكرامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب جزاه الله خيرا احترام يستحقه إجلال يستحقه ذكر بالخير يستحقه هو وكل الأحباب الدعاء الأزاهرة والمشايخ والعلماء الذين يزودون عن دين الله ويحمون الأقليات المسلمة ولسانهم وحده هو الذي هو شوكة في حلوق أعداء الدين إيه واجبنا ناحيتهم إلا الدعاء والاحترام والإجلال والتوقير وإنزالهم منازلهم حتى وإن اختلفنا معهم يجمعنا الأدب ويجمعنا الإكبار إنزال ذا الشيبة المسلم منزلته حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه كل الناس الأكابر لهم منا الاحترام والتوقير وإنزال المنزلة المحترمة والأفاضل لما يذل لسان داعية أو شيخ أو عالم أو كبير عين الإنسان المحترم ما تشوفش الذلة تسمعهاش حتى لو شفنا من الشيخ من الكبير غيرته على دين الله وغضبه على دين الله وإن هو كان حاد نتعلم من حدته ومن بركة حزمه وشدته فيما يعتقد فناخدها أسوة ولكن على قدرنا نغض الطرف عن ال... عن الزلة ونحترم الغضب لله ولدين الله سبحانه وتعالى ونتغافل العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل بل كلها في التغافل الكبير بركة في صمته يا سلام يا سلام لو فهمت يعني ايه الكبير الكبير مش بنتعلم من كلامه وخبرته بس مش بنتعلم من مشورته بس بنتعلم من الكبير لما يكون ساكت لا نتخطى صمته بنتعلم من الكبير الصمت دي قوة قوة خبرة الحياة علمته ان ده مقام صمت نتحل... نتعلم نستفيد من بركة الكبير في إضافته إضافة يضيفها من غير من غير ما نطلب منه إضافته دي بركة وبكده يحصل التوفيق لا يوفق من لا يحترم الكبير كان بعض السلف يقول لولا قلة حلمي لنلت من ابن عباس مثل ما نال أقراني أنا, أنا ما كنتش مؤدب وشاطر مع الشيخ علشان كده زمايلي كلهم خدوا منه اللي أنا ما عرفتش أخده منه شفتوا علاقة التوفيق باحترام الكبير واجلاله والاستفاده من بركته لسه ما اتكلمناش عن المشوره نتكلم عليها في الحلقه القادمه بمشيئه الله. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزيه مع كلامك العذب وفهومك الذكيه، اللهم انفعنا ببركه علمه واجمعنا به في المنازل العليه. اشوفكم النهارده الساعه 10 مساء ان شاء الله على صفحتي الرسميه على الفيسبوك في بث مباشر وعلى قناتي على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوه لهذه السنن والفرائض